إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى من تأمل بعين الفكر دوام البقاء في الجنة في صفاء بلا كدر ولذات بلا انقطاع وبلوغ كل مطلوب للنفس والزيادة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من غير تغيير ولا زوال إذ لا يقال ألف ألف سنة ولا مئة ألف ألف بل ولو أن الإنسان عد الألوف ألوف السنين لانقضى عدده وكان له نهايه وبقاء الآخرة لا نفاد له إلا أنه لا يحصل ذلك إلا بنقد هذا العمر وما مقدار عمر غايته مئة سنة منها خمسة عشر صبوة وجه وثلاثون بعد السبعين إن حصلت ضعف وعجز والتوسط نصفه نوم وبعضه زمان أكل وشرب وكسب والمنتحل منه للعبادة يسير أفلا يشترى ذلك الدائم بهذا القليل إن الإعراض عن الشروع في هذا البيع والشراء لغبن فاحش في العقل وخلل داخل في الإيمان بالوعد فإن من يدري كيف يعقد البيع بالعلم هو الذي يدل على الطريق ويعرف ما يصلح لها ويحذر من قطاعها ولقد دخل إبليس على طائفة من المتزاهدين بآفات أعظمها أنه صرفهم عن العلم فكأنه شرع في إطفاء المصباح ليسرق في الظلمة حتى إنه أخذ قوما من كبار العلماء فسلك بهم من ذلك ما ينهى عنه العلم فرأيت أبا حامد الطوسي يحكي عن نفسه في بعض مصنفاته قال شاورت متبوعا مقدما من الصوفية في المواظبة على تلاوة القرآن فمنعني منه وقال السبيل أن تقطع علائقك من الدنيا بالكليه بحيث لا يلتفت قلبك إلى أهل وولد ومال وعلم بل تصير إلى حالة يستوي عندك وجود ذلك وعدمه ثم تخلو بنفسك في زاوية فتقتصر من العبادة على الفرائض والرواتب وتجلس فارغ القلب ولا تزال تقول الله الله الله إلى أن تنتهي إلى حالة لو تركت تحريك اللسان رأيت كأن الكلمة جارية على لسانك ثم تنظر ما يفتح عليك مما فتح مثله على الأنبياء والأولياء قلت وهذا أمر لا أتعجب أنا فيه من الموصي به وإنما أتعجب من الذي قبله مع معرفته وفهمه وهل يقطع الطريق بالإعراض عن تلاوة القرآن وهل فتح للأنبياء ما فتح بمجاهدتهم بمجاهدتهم ورياضاتهم وهل يوثق بما يظهر من هذه المسالك ثم ما الذي يفتح أثم اطلاع على علم الغيب أم هو وحي فهذا كله من تلاعب إبليس بالقوم وربما كان ما يتخايل لهم من أثر الملخلية أو من إبليس فعليك بالعلم وانظر في سير السلف هل فعل أحد منهم من هذا شيئا أو أمر به وإنما تشاغلوا بالقرآن والعلم فدلهم على إصلاح البواطن وتصفيتها نسأل الله عز وجل علما نافعا ودفعا للعدو مانعا إنه قادر وكنا يعني تكلمنا في المرة الماضية حتى وصلنا إلى الكلام عن أبي حامد الطوسي وضرب ابن الجوزي مثلا برجل ضربوا به المثل في الذكاء والفهم ووصل إلى قمة العلم وهو ابن ثلاثين سنة وكان إذا ناظر لا يغلب وأتقن علوم الآلات علم الآلة علم الأصول وعلم الكلام وعلم الفقه فلما بلغ الشهرة والمجد طرأ على قلبه طارئ فرأى أن النجاة في الآخرة لا تكون بهذه العلوم فبدأ ينحرف عن هذه العلوم وبدأ يلزم طريق الصوفية المازري محمد بن علي يقول لما نظرت في كتب أبي حامد أبي حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين ده اللي احنا بنتكلم عنه رأيته أخذ التصوف عن أبي حيان التوحيدي ده اللي هو كان نهاية أبي حامد الغزالي بلع كتب أبي حيان التوحيدي وإن كان بداية أمره مع رجل صوفي آخر هذا الرجل يصفونه بأنه كان بليغا في خطابته وكان مؤثرا جدا في العامة والرجل ده هو اللي هو أبو الفضل الفرمذي ده يعني يصفونه كما قلت ببلاغة الكلام أنه كان لما بيتكلم يستحوذ على العامة وعلى قلوب الناس جميعا وكان له أحوال في تربية الناس وله طريقة معينة في التربية ده كان مبدأ أمر أبي حامد الغزالي مع هذا الرجل إنما أخذ التصوف بقى والرياضات والكلام اللي أنت بتقرأه في كتبه من أبي حيان التوحيد أنا أثرت أن أذكر لكم كلام الذهبي في أبي حيان التوحيد ده عشان بس تعرفوا هذا الرجل الذي بلغ مبلغا كبيرا من الذكاء والفطنة كيف زلت قدمه يقول الذهبي أبو حيان التوحيد أبو حيان التوحيد اسمه علي بن محمد الضال الملحد قال ابن بابي في, في كتاب الخريدة والفريدة كان أبو حيان هذا كذابا قليل الدين والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان تعرض لأمور انجسام من القدح في الشريعة والقول بالتعطيل ولقد وقف سيدنا الوزير الصاحب كافي الكفاه على بعض ما كان يدغله ويخفيه من سوء الاعتقاد فطلبه ليقتله فهرب والتجا الى اعدائه ونفق عليهم تزخرفه وافكه فلما عثروا منه على قبيل على قبيل دخيلته وسوء عقيدته وما يبطنه من الالحاد ويرومه في الاسلام من الفساد وما يلصقه بأعلام الصحابة من القبائح ويضيفه إلى السلف الصالح من الفضائح فطلبه الوزير المهلبي فاستتر منه ومات في الاستتار وأراح الله منه ولم يؤثر عنه إلا مثلبة أو مخزية قال أبو الفرج ابن الجوزي زنادقة الإسلام ثلاثة ابن الراوندي وأبو حيان التوحيدي وأبو العلاء المعري وأشدهم على الإسلام أبو حيان لأنهما صرحا وهو لم يصرح طيب رجل مثل هذا كيف انطلى أمره على رجل وصفناه بالذكاء وصفناه بالعلم وأنه بلغ قمة الشهرة وهو ابن ثلاثين سنة باختصار لم يسلك سبيل السلف هذا هو الطريق ليس به خفاء فدعني عن بنيات الطريق يعني طريق السلف طريق لاحب طويل مستقيم بنيات الطريق اللي هي الطرق الايه الطرق الجانبيه وانا لا اجد مثلا اصف به ذلك افضل مما وصف سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما حصلت الفتنه بين الصحابه قصه علي ومعاويه رضي الله عن الجميع سعد بن أبي وقاص اعتزل الفتنة وذهب خارج المدينة في مكان يقال له العقيق وبنى له بيتا وسكن فيه واعتزل الناس فلما جاءوه وكلموه قال إنما مثلي ومثل أصحابي كقوم أو كرفقة كانوا في سفر فبينما هم في الطريق إذ أظلمت عليهم فقال قوم الطريق يمينا فساروا وقال قوم الطريق يسارا فساروا وقلنا لا نمشي حتى تنجلي فلما انجلت كنا على الأمر الأول كلام واضح جماعة قال لك الطريق ما الدنيا ضلمة خالص طب عايزين نكمل السكة واحد قال لك أنا نمشي يمين اجتهد ومضى يمينا والتاني قال لك لا نمشي يسارا طيب القدر المتفق عليه بين كل هؤلاء هو المكان الذي وقفوا فيه مش هو ده المكان اللي الكل متفق عليه فسعد بن ابي وقاص قال لا انا لن امضي ولن تتحرك قدمي حتى تنجلي حتى ابصر طريقي فلما انجلت اللي كانوا خدوا اليمين اجتهدوا فأخطأوا أو أصابوا أو اللي خدوا يسارا اجتهدوا أخطأوا أو أصابوا أما نحن فكنا على الأمر الأول أي رجل يطلب العلم عن غير طريق السلف لا بد أن يضل هو إيه اللي ضل اللي خلى أبو حامد الغزالي يضل في هذا الباب مع هذا الذكاء المفرط ما كانش عنده فكرة إطلاقا عن كتب الحديث يعني في آخر عمره في آخر عمره بدأ ها يقرأ الصحيحين على بعض أهل العلم وبدأ يقرأ في سنن أبي داود ومات والبخاري على صدره كان بيقرأ فيه ومات البخاري على صدره فهذا الرجل لو أبصر هذا الطريق من البداية لكان له شأن آخر اطلع بقى على الصحابة وعلى حياة الصحابة وفتاوى الصحابة وسلوك الصحابة أسهل مذهب على الإطلاق إنك أنت تتبع مذهب القرون الثلاثة الأول هتستريح وتلاقي الدين سهل وهتستمتع بيه كل ما يتعلق بالصحابة راجع هتلاقي الدين فعلا عرفوا يترجموه صح بخلاف المتأخرين لما تشعبت الطرق وأصلوا بقى الأصول الباطلة أو الأصول المنكرة أو الأصول الناقصة ورضي كل حزب بالأصول اللي بيعتمد عليها وبقوا بيطقطوا في بعض بقى أنا عايز أوقف المركب بتاعتك أنت بتعتمد على أصول إيه وإيه وإيه واحد اتنين تلاتة أعمل لك أصول مضادة عشان أوقفك وصارت المسألة كده وأنا قلت لكم في هذا المكان أن كان في بعض المبرزين في الأصول كان لا يصلي واستدلوا على ذلك لما قيل لا يصلي إنه وهو نايم كبوا حبر على بطن رجله وجم بعد أربع أيام لقوا الحبر زي ما هو طب ده لو كان بيغسل رجليه كان الحبر راح إنما الحبر يفضل على حاله إذا ما بيصليش وده كان إذا اختلف أهل الأصول أصول الفقه كانوا يرجعون إليه إيه اللي نفعه من المسألة دي فهو بيقول له هنا بقول إن أنا شاورت رجلا معظما في الصوفية عن تلاوة القرآن والكلام ده قال له لا لابد أن تقطع علائقك من الدنيا بالكلية طب هو القرآن من الدنيا؟ قال ورجل يقطع علاقته بالقرآن كيف يصل يعني؟ إزاي يعني؟ كيف يصل رجل يقطع علاقته بالقرآن؟ إذا كان أبو سليمان الداراني بيقول المرأة الصالحة ليست من الدنيا لأنها تفرغ زوجها للآخرة ده المرأة الصالحة وهي, وهي من الدنيا قطعا حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة بعض الناس يروي في هذا الحديث كلمة زائدة وهي باطلة حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة لفظ الثلاث هذه باطلة ليست في الحديث ليه لأن الصلاة ليست من الدنيا إنما اللي من الدنيا إيه النساء والطيب بس فلما واحد بقى يقطع علاقته بالقرآن طب إيه الحل قال لك تفرغ نفسك تقعد في زاوية تعتزل الناس تعتزل أهلك وتعتزل أولادك وتعتزل قبيلتك وتعتزل عشيرتك بحيث يستوي عندك وجودهم وعدمهم ده اسمه التكليف بما لا يطاق التكليف بما لا يطاق وقد أعفينا من هذا الحرج هو فيه أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام طيب أنا أحكي لك أنتوا طبعا عارفين وحشي وحشي هذا قاتل حمزة أسلم وحشي فالإسلام يجب ما قبله جاء وحشي للنبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا أسلمت فقال له أأنت قتلت حمزة قال نعم قد بلغك ما كان قال له كيف قتلته حكى قال له ايه قال هل تستطيع ان تغيب وجهي عني وجهك عني فلا اراك انا لما بقرا الحديث ده في البخاري وغيره بحس ان عايز ابكي على وحشي لان وحشيا كان يداري نفسه من النبي يخبي نفسه من النبي قال ده, ده, ده مجالسته هي المتعة ده هي متعة الدنيا أن تجالسه عليه الصلاة والسلام إنك تصلي خلفه إنك تقعد وتحس إنك قريب منه إنك تحس إنه بيحبك لا وحشي حرم من هذا امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام غيب عني وجهك فلا أراك الإنسان بيتغير قلبه يتغير يحزن ويشعر بالأسى وربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين باخع يعني قاتل شوف بقى لما واحد يقتل نفسه من الحزن ان ده كافر ومش عارف النار شكلها ايه ولما مات ولدوه ابراهيم بكى وقال هذه رحمة إن العين لتدمع وإن القلب لا وإن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإن لفراقك إبراهيم لمحزونون هو أنت عايز تسوي بين هذه الحالة وبين أنه كان يزوج فاطمة يعني عايز قلبه في المسألة دي زي قلبه في المسألة دي هو ده كلام حتى مضاد للفطرة البغض غير الع... غير الحب واحد بتكرهه غير واحد تحبه ففي بعض العلماء كان لهم ساعات كلام كده انت ما تقدرش تفهمه ولا تنفذه كقول يحيى بن معاذ مثلا لما سئل عن الحب في الله ايه هو الحب في الله التمام يعني قال ألا يزيد بالود ولا ينقص بالجفاء طب مين اللي يقدر على دي واحد تقي زاهد عابد وبيقع في سيرتي وعمال يشوه في صورتي ويتكلم عني ده يبقى زي واحد اللي, اللي الشاعر قال فيه صديقك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك عايز ده يبقى زي ده رجل يحسن إلي بصفة دائمة عايز أستوي مع رجل يسيء إلي والاتنين عباد برضه متدينين وكل حاجة لا ده بقى لا يستطيعه أحد يبقى الإنسان يقوم يراعي المسافة هو لما يقول له إن يستوي عندك وجود الأهل مع عدمهم وجود المال مع عدمهم وجود الناس مع عدمهم وتقعد كده في زاوية وتقتصر على الفرائض والرواتب بس واعمل ايه يا عم الحاج بقى تقعد تقول الله الله الله الله الله كده شغلتك كده لحد ما تلاقي قلبك فرغ تماما الا من هذا طيب ده ده ده ده الذكر بالاسم المفرد بدعه الذكر بالاسم المفرد بدعة يقعد يقول الله الله الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف ها 600 مرة 6000 مرة لحد ما يجي له لطف الذكر ثناء على الله ادي تعريف الذكر ثناء على الله عز وجل والثناء على الله لا يكون الا بجملة مفيدة تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ها لازم يكون في جملة مفيدة لكن الاسم المفرد لا واحد بارد قال لك ده عندنا دليل من السنة على الاسم المفرد ايه هو قال لك حديث أنس اللي في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله قال لك اهو ما هو ده الاسم مفرد اهو يعني ما فيش حد ما فيش حد في الارض يقول الله الله الله مش هيقول لحد كده طبعا ده زي ما قلت لكم استدلال بارد ليه لان حديث انس ده له طرق منها في مسلم منها في احمد ومنها عند الحاكم وعند الطبري في تهذيب الاثار لفظ الحديث ايه بقى لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله يبقى الله الله في الحديث دي معناها إيه معناها لا إله إلا الله يعني لا تقوم الساعة إلا على الكفر لا يكون في الأرض مؤمن واحد وده ورد في أحاديث صحيحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن على مشارف الساعة يرسل الله عز وجل ريحا طيبة تقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان مثقال ذرة من إيمان ده يموت الريح دي تموته فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة شرار الخلق اللي هم الكفرة يعني الذين لا يقولون لا إله إلا الله يبقى أنا عشان أفهم الحديث أجمع طرق الحديث اللفظ بيكون مجمل في طريق بيكون مفصل في طريق آخر وأفضل ما فسر به الحديث الحديث نفسه زي أفضل ما يفسر به القرآن القرآن نفسه ليه؟ لأن بعض الرواة يزيد على بعض والكلام ده كلام لا ينكره أحد حتى منا إحنا كبشر يعني ساعات يبقى عندك حكايه اجي لك وانت مقريف تعبان وزهقان اقول لك والله الحكايه كذا كذا كذا تقول والله يا اخي انا زهقان اقول معلش قول لي اي حاجه فيه والله حصل كذا كذا كذا كذا كذا معلش كفايه كده ومره اجي لك وانت قاعد على المصطبه في العصاري في البتاع كان رايق وبتشرب شاي مش عارف ايه السلام عليكم تعالى يا عم اقعد معانا وبتاع ايه اللي ايه الحكايه بقى يقول لما اقول لك بقى من طقطق السلام عليكم وهم حكي لك الحكايه كلها ما عنده اريحيه ومبسوط مفيش عنده مشاكل قام جايبها لك كلها طب الراوي الاولاني لما خد الروايه خدها ازاي خدها مقتضبه والراوي الثاني لما خد الرواية عن نفس الشيخ أخدها إيه؟ أخدها منبسطة فيقوم أنت بقى لما تحب تفهم الحديث تقوم تشوف الطرق الحديث ومن الذي رواه وتلم ألفاظ الحديث كلها على بعضها يوم يظهر لك أن اللفظ المجمل ده مبين أو أن اللفظ ده سببه أو السبب الذي قيل من أجله كان كذا وكذا عشان الراوي الثاني جاب لك الحديث على وجه ده الكلام ده كلنا هذا الرجل ولا ننكره فهذا كان يقع من الرواة قديما عشان كده كان العلماء يردون الايه المجملات الى المبينات عشان يكتشف المسألة فهو هنا لما يكون رجل بقى درس أصول الفقه حتى صار علما فيها ودرس الفقه ودرس أساليب المتكلمين وطرائقهم في الجدل والمناظرة كل ده يخليه في الآخر يروح لواحد بصمجي عشان يقول له دلني على الطريق أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه يعني لما الواحد بقى يكون بهذه المثابة يروح لواحد بصمجي يقول له دلني على طريق الله عشان كده الذي يوفق إلى عالم من علماء السنة فهو الموفق يوسف ابن أسباط ده راوي من رواة الحديث ضعيف الحفظ وسبب ضعف الحفظ بتاعه ان شغلته العبادة عن ضبط الحديث قال كان أبي قدريا وأخوالي روافض يا حفيظ يا حفيظ يا رب يعني شوف في مستنقع ها كان أبي قدريا وأخوالي روافض فنجاني الله بسفيان الثوري شوف لما صاحب سفيان ما تعص كان هيتعص يا من أبيه يا يتعص من إخوانه نجاه الله عز وجل بسفيان الثوري فلازم طريقة السنة فيبقى الموفق هو الذي يوفق إلى عالم أثري أثري عنده علم بأحوال السلف القدامى كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف النهارده الكفر بقى علني تدخل على النت تلاقي كل كافر في الدنيا له موقع بل مواقع يتورط الشاب الجاهل ويدخل على اي موقع من مواقع النت عمال يلعب يدخل هنا يدخل هنا يدخل هنا ويقرا بقى للروافض ويقرا للقدريه والجبريه والاشاعره والماتريديه والمعتزله وهو ليس معه طوق نجاه ده لسه جاي من الشارع قام قاعد لي في الغرفه وعمال يفتح لي بقى على المواقع بتاعت الفكر والكلام ده طب يا ابني خط البحر الخضام ولا تحسن العوم على الاقل يبقى معاك كاوتش ها الشامبر بتاع العجب تحطه كده في وسطك كده وبتاع اذا جات لك بتاع اسمها موجك عاليه ولا حاجه تنجو لا لا معاه كده ولا بيحسن ال وقال لك عايز يدخل يجادل النصارى بقى ويقنع النصارى ويقيم عليهم الحجه ومش عارف ايه والكلام ده وهو مش عارف حاجه عن التوحيد الذي ينجو به مش عارف حاجه عن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فيقوم يدخل في المساله كل الدنيا النهارده بتعرض أفكارها فيبقى ال الإنسان الموفق اللي يشوف بقى السلف وهم بيقولون أنتم نصيون بيعايرونا يعني أنتم نصيون أيوة أنا نصي غصب عنك ولن أترك النص هو أنت عايز إيه؟ قال لك أنا عايز روح النص مش النص روح النص المصلحة هل النص ده يعمل لك مصلحة ولا ما يعملكش قال لك الدين جاء بتكثير المصالح وإعدام المفاسد أو تقليلها طيب أنا المصلحة تقتضي كذا يبقى هو ده الدين طب ده النص على خلاف كده قال لك مش مهم يبقى الراوي غلط وانت كل حاجه تلزقها في الرواه كل ما يعجبكش حاجه تقول الراوي غلط ما هو ده كلام نجم الدين الطوفي اللي الدنيا كلها قامت عليه كان يقدم المصلحه على النص والاجماع كمان يقول لك الدين هو وجود المصلحه حتى وان خالف النص والاجماع لا اذا ثبت النص فهو المصلحه حتى وإن كان يعود عليك ببعض الضرر أصل النص مش نازل لك لوحدك ده النص نازل لأمة كاملة إلى يوم القيامة لكن الإنسان إذا صح إيمانه رأى المصلحة تكون في المنع أيضا يعني شوف رافع بن خديج رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال حدثني بعض عمومتي وكان زمان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كراء الأرض إنك تأجر الأرض طب أنا راجل مش فلاح ولا أحسن فلاح وعندي أرض معنى أن ما أجيبش حد يزرعها أكريه يعني يزرعها الأرض هتبور وطبعا ده هيعود عليا بالضرر فكان في فترة من الفترات النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كراء الإيه؟ الأرض ثم أبيح بعد ذلك لكن في الفترة التي منع فيها كراء الأرض طب ده يدلك على أن الأرض كانت في الأول بتتأجر ولا لا الأمال هيمنع إيه مش, مش بيمنع شيئا حادثا آه يبقى أنا عندي بقى كراء الأرض مر الأول بمرحلة جواز ثم منع ثم جواز ها زي إيه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها نهيتكم عن زيارة القبور يعني كانت تزار يبقى كان مباح زيارة القبور وبعدين منعت زيارة القبور وبعدين أبيحت إيه أبيحت زيارة القبور فعم رافع بن خديج بي بيقول الحديث ده في الفترة التي منع النبي صلى الله عليه وسلم فيها من كراء الأرض قال رافع رضي الله عنه حدثني بعض عمومتي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا اللي هو ايه عن كراء الارض ثم عقب وقال وطاعه الله ورسوله انفع هو ده هو ده الايمان اه منعني ان انا اكل الارض صحيح وهيضيع علي بضعه الوف من الجنيهات بس طاعه الله ورسوله انفع من هذا يدفع عنك الضر بأزيد مما يأتيك من المال خليك مثلا خلي واحد من الناس ربحان مئة ألف والكلام ده وهو ماشي وقعت عليه طوبة جاله ارتجاج في المخ طاف الدنيا كلها صرف المئة ألف وباع الفدانين اللي حلته حتة الأرض اللي كان عايز يعملها بيت ومش عارف عمل ايه وجاب مدخراته من ايه واستلف ومات هو انت فاكر دي حاجه يعني صعبه قوي يعني لا طاعه الله ورسوله انفع لما يمنعك من حاجه معينه قل الحمد لله فانك لا تدري ما تحت شراك نعلك من الخير والشر نحن صرنا الان او في الجماع نتكلم بلغتين مختلفتين احنا نقول النص وهو يقول لك روح النص روح النص دي يعني هيطلع روح النص لان في الاخر مش هيبقى حاجه ما هو اول ما النص يروح ايه اللي تحت ايده فصرنا نتكلم بلغتين مختلفتين ونتهاتر بيفكرني بالراجل الخطيب اللي كان بيخطب في الارياف هو فؤادي والجماعه السميعه فؤاد بقول لهم يا عباد الله ألا تعلمون أن بناتكم يحملون الموبايل؟ قالوا أيوة مولانا قالوا قال لهم تعرفون من يكلم؟ قالوا لا قال لهم بيكلموا الحبيب قالوا عليه الصلاة والسلام آه ده فؤادي وهو فؤادي بيكلموا الحبيب يعني بيكلموا الايه؟ العشيق يعني بيكلموا ال boyfriend يعني ها يعني البنت بتكلم حبيبها ومش عارف ايه الكلام ده ايه الحبيب هم عليه الصلاه والسلام والله البنات الحمد لله الموبايل حلل فيهم طالما بيكلموا الحبيب عليه الصلاه والسلام ها ده بيتكلم في وادي وده بيتكلم في وادي بقينا بنتكلم بلغتين مختلفتين ايه اللي يرجعنا نتكلم بلغه واحده ان نرجع الى السلف الاول اللي ما فيش خلاف عليه الث- الث- القرون الثلاثه الاولى هم دول اللي ما فيش خلاف عليهم ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا كلام مالك رحمه الله إذا كان شيء من الدين لم يتدين به السلف الأول يبقى ليس من الدين ولو جبت لي ألف دليل عام هذا الدليل العام السلف لماذا لم يفهموا منه هذا العموم وانت اللي فهمت يعني بستغرب أنا من اللي بيح- يحل الاحتفال بالمولد النبوي يقول يا جماعة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء ايه يا جماعه ده قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصوم شكرا لله فقال طيب بالعقل كده ايهما افضل اليوم الذي نجى الله فيه موسى ام اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاه والسلام جاوب انت ها هتقوم قال طبعا اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاه والسلام افضل احنا بقى كناس بقى دارسين اصول وفاهمين اقول لك تفاضل الايام لا يكون من النظر انما يكون بالنص عندك نص يقول كده يعني احنا نعرف ان يوم الجمعه افضل الايام جدعانه من عندنا ولا في نص نعرف ان يوم عرفه فاضل ده من عندنا ولا في نص إذا تفاضل الأيام وتفاضل الأزمان وتفاضل الأمكان كله لابد أن يأتي به لإيه؟ لابد أن يأتي به النص أنت عندك نص بقى يقول لك أن اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من اليوم الذي نجى الله فيه موسى خليني معاك قلبي بيقول لا اليوم اللي ولد فيه النبي وأنا همل كده بقلبي بس ده كفاية ما تقدرش تقول دي هذا اولا ثانيا السلف من الصحابه والتابعين اللي رووا الحديث ده هو فهموا منه هذا القياس يعني المولد النبوي الجماعه العبيديين الدوله الفاطميه لما ابتدعت الاحتفال بالمولد النبوي قبل هذا اليوم اللي اخترعوا فيه الاحتفال القرون الأوا- الاولى دي كلها الناس دول ما كانوش بيحبوا النبي عليه الصلاه والسلام ما هو أصل بيقول لك انا دلوقتي الموالد المولد الاحتفال المولد ده عشان بنحب النبي ومش عارف ايه والكلام ده طيب اذا كان هذا من تعظيم النبي ومحبته يبقى اتهام للسلف الاول كلهم انه ما بيحبوش النبي او انهم جميعا فاتهم شيء من الخير وده مستحيل وانتوا لو قريتوا بقى عن العبيديين والدوله الفاطميه شعر راسك يقف وسامحنا لو انت اقرع بقى ما اعرفش بقى ايه اللي هيحصل لك جلدك هينمل بقى ولا بتاع اقرا زي حالاتي يعني ما انا مش ها ما اعرفش ايه اللي هيحصل لك ده بقى كانوا مبتدعه و يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما تقرا سير هؤلاء يبقى السلف الاول كانوا اهدى سبيلا لا شك ومر بهم مرت هذه القرون الفاضله ومش حد اطلاقا لا عمل حفله ولا عمل الكلام ده شوفوا اللي بيحصل من اول ما عمل المولد لحد النهارده ايه اللي بيحصل يطلعوا بالرايات والطبول والمزامير اللي حرمها النبي عليه الصلاه والسلام عليه طالع بيحتفل بالنبي عليه الصلاه والسلام بما حرمه عليه ده استهزاء ولا لا انا عارف ان هو ما بيستهزئش ها من قلبه كده ما بيستهزئش جاهل اهبل ومسكوه طبل زي ما احنا بنقول كده جاهل انا عارف انه ما استهزئش بالنبي ولا حاجه لكن شوف كيف يحتفل بميلاد النبي بما حرمه عليه ده غير بقى العجب العجاب اللي تشوفه بقى في الموالد واحد ذبح عجل وخصص لحمه للقطط والله ده في عجائب جاب ذبح العجل وجاب اللحمه وسواها وحطها في قروانات كبيره كده خلاص طب هيجيب قطط منين جايب القطط معاه قطط عمولة ها لم القطط ملا بها العربية وقام حاطط ال- كام قروانة لحمة وقام مفرد مطلع القطط من العربية وهات يا أكل ده الر- ده ده يتحط تحت انهي فهم يعني مش قادر افهم فضلا عن اختلاط الرجال والنساء وبتاع والكلام ده مسخره اللي انتوا عارفينها دي فيبقى لما يجي بقى السلف يفوتوا معنى من المعاني ورد في نص لم يعملوا به وهو من الدين يبقى ليس من الدين ما تعرفش تاخد الكلام ده الا اذا رجعت الى سيرهم عشان كده بقول لكم لا تغتروا ومش عايز واحد يدخل البحر الخضم ولا يحسن السباحه لا يدخل الغرف الروافض ولا النصارى ولا اليهود ولا العلمانيين ولا الكلام ده ليه يثيرون عليك الشبهات وليس عندك جواب وساعات الشبهه تبقى قويه وتبقى معقوله انت نفسك تقول طب ازاي العلماء عملوا كده وازاي العلماء سابوا الاصل ده ما اتكلموش فيه بل كيف دخلت الشبهة على أكابر العلماء بقى أبو حامد الغزالي واحد يقول له لا تقرأ القرآن ولا تتعلم شيئا من العلم واعتزل الناس واترك أهلك ولا تصلي إلا الفرائض والرواتب وتقعد في زاوية لوحدك وتقول الله الله الله عشان يتفتح عليك مثل ما فتح على الأنبياء والأولياء ويقبل هذا الكلام مع ذكائه ومع أنه معاه علوم الآلات والكلام ده اللهم سلم سلم يعني ما فيش حد ممكن يع- يقول أنا أنجو من الفتنة لا كبير ولا صغير ولما تقرأ عن الجماعة المبتدعة وتقرأ عن حجاجهم وتقرأ عن تحصيلهم العلم وعبادتهم والكلام ده أنت تخاف على نفسك فيبقى أنا لو عايز أرجع أرجع إلى السلف الأول بقى فهو هنا ابن الجوزي بيان عليه بيقول أنا مش مستغرب من اللي قال الكلام ده أنا مستغرب من الذي قبله يعني أبا حامد الغزالي مع فطنته وفهمه طب خلي يا أخي خلي, خلي المتكلم يا أخي مجنون يبقى المستمع عاقل ده معنى كلام ابن الجوزي رحمه الله بقول لك ده معناه انه ايه اعانه على اطفاء مصباح العلم المصباح اللي معاك والطريق كله حفر والدنيا ضل ومفيش قمر ايه المتصور من واحد بقى مش شايف حاجه قدامه كل ما يجي نقره يقع فيه فممكن ينزل ما يطلعش تكون هي الواقعه ما يطلعش منها فيوم الشيطان يدخل عليه بهذا ويحبب اليه الخلوه والعزله وده بيقع لبعض اخواننا زهق من الناس وزهق من الإخوة والكلام ده هو خلاص يقول لك أنا أصلي في البيت زهقت خلاص أعتزل كل هؤلاء وبتاع وابتدي يصلي في بيته آدي أول زلة زينها له الشيطان أو ما فيش مشاكل بينه وبين إخوانه لكن ده خله داخل على قلبه يقول له ده رياء كل ما الأذان يدن يلاقوك أول واحد تأخر شوية بدل ما تدخل اول واحد والناس تشوفك ادخل في الزحمه يا اخي ها داري على شمعتك تقيد لان كده معناه الرياء والكلام ده وقد يصادف انه مش متعلم يعني ومش فاهم العلم كما ينبغي تستحسن الفكره اخره خطوه ولا لا اصله مش هياخده ويرميه في النار مره واحده بقى ابليس مش عبيط ها لا ده ربنا عز وجل شو بيقول لنا يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات خطوه ورا خطوه ورا خطوه ها زي قصة آه، القصة اللي بيذكرها أهل التفسير كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر لهم أكتر من إيه من قصة في الحتة دي منها إيه من ضمن القصص دي قال لك إن الرجل عابد وزاهد وبتاع ويضرب بالمثل في العبادة وبتاع فكان في ناس تجار من الأعيان التجار ولهم أخت وحيدة وعايزين يروحوا بلد بعيدة عشان يجيبوا تجارة وكده فخايفين على أختهم نوديها فين نوديها فين قال لك ما فيش أحسن من العابد ده نقول له ايه خليها عندك لحد ما نرجع فلما عرضوا قال لهم ما اقدرش وبتاع والكلام ده قالوا طب ايه بعد التي واللتي يعني هنبني لها اوضه كده جنبك ها بحيث انها ايه تراعيها فكان في الاول لا, لا سلام ولا كلام ولا كان في واحد قاعد بقى الشيطان قال له يا اخي ما عندكش دم يعني بني ادم جنبك يا اخي حتى قول لها سلام عليكم اسأل عنها جايز يجي لها مغص جايز يجي لها أي حاجة جايز يغمى عليها جايز مش عارف إيه بتاع الكلام ده ها مش كده ولا كده اعمل لها طبق أكل يا أخي وحطه قدام الباب ونقر نقرتين واجري ادخل الدير بتاعك خلاص حتة خطوة ورا خطوة ورا خطوة ورا خطوة لحد ما فجر بها أه طب إيه ها ها تعمل إيه حملت ده ده فضيح والعابد الزاهد اللي مش عارف ايه الكلام ده الحل ايه قال له اقتلها وداريها وخلص قتلها ودراها وبتاع جم اخواته الشيطان جاله جاله الجماعه دول اه طبعا جم او اختنا فينا رحمه الله عليها وبتاع وصليت عليها ده الحمد لله دي دي ربنا بيحبها انك انت اللي صليت عليها راجل بركه بقى ها الشيطان قال لهم لا ده دفن في الحته الفلانيه ومش عارف ايه وروحوا تلاقي طرف ثوبها طالع من مش عارف ايه وبتاع وجاله بقى وهم ايه قالوا له اسجد لي سجده بس وانا ايه وانا انجيك من مش عارف فلما سجد قال اني بريء منك قصص يعني ايه في اكتر من قصه في الحته في العدوته دي يعني فربنا عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان اول خلاص مش هيجي في الاول هيجي في الزحمه اتاخر خطوه وبعدين اتاخر خطوتين اتاخر ثلاث خطوات وبعدين دخل في قلبه ان يعني دخولك المسجد خروجك رايح الجامع جاي من الجامع مولانا راح مولانا جه مش عارف ايه الكلام ده ده رياء ده ممكن يطعن في عملك ده مش عارف ايه بتاع خلاه يصلي في البيت اول ما كان يصلي في البيت يسمع الاذان يقع على طول فورا يصلي بعد شويه مستعجل ليه؟ ما عندنا الوقت من كذا الى كذا وجاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول قال قم فصلي الظهر فلما وبعدين قم فصلي العصر ثاني يوم لما كان ظل كل شيء مش عارف ايه ومثله ومثليه وبتاع قال ما بين هذين وقت حديث المواقيت اللي انت عارفينه فانت مستعجل ليه؟ انت بتكتب في العلم ولا بتكتب في مش عارف خلص يا سيدي ما الدنيا ما طارتش يبتدي الشيطان ياخد العبد شيئا فشيئا اطفأ مصباح العلم ولا لا اطفأ مصباح العلم يبقى نجاتنا بالعلم ومش اي علم مش اي علم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف جهاله بين الرسول وبين راي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه ادي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس خلف فيه وفي ناس يقولوا ليس بالتمويه يعني يبقى العلم عندنا قال الله قال الرسول الكتاب والسنه بفهم الايه بفهم السلف الصالح فابن الجوزي رحمه الله بيتكلم بقى عن هذه العبره من حياه رجل لا يجهله الناس كان أشهر من نار على علم لدرجة أن نظام الملك في بغداد كان الوزير نظام الملك العام المدرسة النظامية الموجودة في بغداد كان متيما بهذا الغزال ودعاه إلى التدريس في المدرسة هو فعلا كان له مجاهدات واستطاع أن يدوس على الشهرة بأقدامه شوف بقى لما يكون واحد ملء السمع والبصر يختار العزلة لا شك أنه بذل مجهودا كبيرا ولما اعتزل مش الناس سابوه لا ده راحوا اتحايلوا عليه وقبلوا الاقدام عشان يرجع يفيد الطلبه مره اخرى وخساره العلم اللي في صدرك انك انت لا تفيد به الناس ابدا استعصى عليهم جميعا ولم يرجع لكنه يا ليته لما دخل الخلوه دخلها وكان كمثل يوسف ابن اسباط قيض له مثل سفيان الثوري حتى انقذه الله عز وجل من بدعتين كبيرتين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم